بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين رحلة إلى الله جاتلك بذنوب سنة بوساخة سنة بهموم العمر بمآسي السنين بكرب الحياة جتلك جتلك جتلك وماليش غيرك اروح لمين طالعة من قلبه من عقله طالعة من عينيه طالعة بكل ذرة في جسمه
رحلة إلى الله الرحلة إلى الله وأنا رايح أعتمر رايح رحلة لمين لربنا سبحانه وتعالى رحلة إلى الله الرحلة إلى الله مرتحل إليه سبحانه وتعالى خد فيها معنى الفرار ففروا إلى الله يا من تريد أن ترحل إلى الله وقيدتك الذنوب والمعاصي الآن جاءت لحظة الرحيل إلى الله عز وجل آه لبيك اللي احنا بنغنيها بالأونطة ونتدلع فيها واحنا بنلبي لا لا لبيك يعني جئتك جئت ما بيغنيش ما بيدندنش ما بيمزكش مش في المجموعة مش في الثلاثي المرح وإنما ده بيلبي من قلبه عبد الله إذا لبى الحاج لبى كل ما على يمينه من شجر وحجر حتى تنقطع الدنيا منها هنا رحلة رحلة الله جت لك جت لك يا أخي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انا لازم اطمن على مراتي واولادي مفيش مشكله اخبارهم ايه واحوالهم ايه لان دول مسؤوليتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي مسؤوليه شرعيه دي لكن أنا مسؤول عن مصنع يا عم الشيخ لا يولع المصنع مسؤول عن عمل برضه وعن شغل يولع الشغل يولع في ستين ألف داهية خلاص الناس بتموت الناس بتموت يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رحلة إلى الله للأسف الشديد بعض الناس هناك نايم واخدها نوم حتى المعتكفين العشر أواخر تمر عليه يصلي الظهر وينام ويصلي العصر وينام لا يا ابني الكلام ده عايز شغل يا شيخ الطواف في اختلاط الواحد بيخبط في النسوان هو انت وانت بتطوف بتحس ان في نسوان طب ده انت رحلة إلى الله ده واحد بيحب واحدة بتحيض وتبول وتبرز يقول لك بفوت على الحيطان ابوس الحيطان اللي هي ساكنه فيها طب ده بيت ربنا بيت الله عبد الله الله الله انا كان نفسي في عمره ولو عملت عمره كنت اهتديت بس انت ما ادتنيش عمره ربنا يقول له لا انا اديتك عمره وجبتك لحد بيتي وبرضه ما اهتديتش ولا نضفت ولا بقيت محترم عبد الله بن مسعود وهو بيتضرب وهو بيقرا سوره الرحمن شايف آه، انا بطوف بالكعبه و- وانا شايف الانبياء سيدنا موسى وهو بيطوف بطوف حوالين الكعبه شايف سيدنا النبي نايم خباب بن الارت بيقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا اللي زي ده يبقى دماغه في نسوان ايه يا ناس ايه يا ناس يا جماعة عيشوا معاني كفاية الحياة السوداء المادية اللي احنا عايشينها هنا ننفلت منها بقى شوية منها بقى شوية منها بقى شوية يا أخي إذا أردت الفرار والرحيل إلى الله عز وجل فاعلم أنه مطلع عليك يراك حين تقوم من أجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والفريد من نوعه رحلة إلى الله لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم عافنا من البلاء اللهم نجنا من الفتن اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك توبة من عندك تتوب بها علينا نعم أقبلت أيام الخير وهي تجري وتمر مر الريح تمر الأيام وينقضي العمر وتمر الأيام وتنتهي أيام الخير ويتحسر الإنسان ولا تنفع الحسرة ويندم ولا تحين مندم ويقدم أعذاره يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الغنيمة من الأوقات قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فدخول رمضان يحتاج إلى استعداد حقيقي تكلمنا عن الاستعداد ابتداء بفهم قضية الصيام وثانيا بتوبة وذكرنا نوعا من أنواع التوبة فقط بالأمس وهو التوبة من الكسل اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم اللهم ارزقنا النشاط في العبادة خصصنا الليلة للكلام على عمرة رمضان لو أن إنسانا رزق زوجة على خلق ودين وجمال وحسب كيف يكون حاله لقد اجتمع الخير كله فكذلك ليس كذلك وإنما بمثل هذا المعنى إذا اجتمع شرف المكان وشرف الزمان رمضان وما أدراك ما رمضان شهر عظيم عظيم عظيم بكل معاني الكلمة شهر عظيم يكفيك أن الله عز وجل سماه باسمه وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ويكفيك فيه قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار هذا الشهر العظيم كما قلت مرارا لا أتخيل السنة بدون رمضان رمضان هو ترمومتر السنة رمضان هو الضابط للسنة وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث تحترقون تحترقون فإذا جاءت الظهر غسلتها فكذلك كأنها تحترقون تحترقون طيلة السنة فإذا جاء رمضان إطفاء لنيران السنة كلها إطفاء لنيران السنة كلها موسم عظيم جدا وكما ذكرت بكل معاني العظمة ثانيا شرف المكان الكعبة وما أدراك ما الكعبة كما قلت أنني لا أتصور السنة بدون رمضان فلا أتصور ظهر الأرض بدون الكعبة الكعبة كما قال ربنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة للناس وأمنا الأمان الكعبة أمان الناس ولذلك إذا هدمت الكعبة قامت القيامة قامت القيامة مباشرة الكعبة الأمان وقال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال العلماء تقوم به أديانهم فقيام الدين بالكعبة قيام أديان الناس بالكعبة وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة وأمان هذه الكعبة قيام الدين هي قيام الدين الدين كونه يقوم قيام الدين ده بالكعبة قيام دينك أنت شخصيا بالكعبة ولذلك ينبغي أن تفقه هذا الأمر أن تفهمه إذا أردنا أن نؤدي عمرة في رمضان اللهم ارزقنا العمرة في رمضان اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة إذا أردنا أن نؤدي عمرة في رمضان فلماذا نعتمر في رمضان لماذا نعتمر أولا الهجرة إلى الله كما قال بعض السلف ذكرتني تلك الرحلة بالرحلة إلى الله الرحلة إلى الله وأنا رايح أعتمر رايح رحلة لمين لربنا سبحانه وتعالى الرحلة إلى الله مرتحل إليه سبحانه وتعالى خذ فيها معنى الفرار ففروا إلى الله خذ فيها معنى الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يبقى أول حاجة عشان أضبط العمرة في رمضان إن أنا أبقى مهاجر فار مرتحل رايح لربنا وكل دول معنى كلمة لبيك معنى كلمة آه لبيك اللي احنا بنغنيها بالأونطة ها ونتدلع فيها واحنا بنلبي لا لبيك يعني جئتك جئتك كان بعض السلف اذا ضاق صدره دخل بيتا واغلق على نفسه الباب وقال الهي اليك جئت المعنى ده بقى حقيقي في العمرة وانت رايح بيت ربنا رايح لربنا بيته اليك جئت ده معنى كلمة ايه لبيك عشان كده اللي حاسس المعنى انه راح له انه رايح له ما بيقولش بقى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لا ما بيقولش كده ما بيغنيش ما بيدندنش ما بيمزكش مش في المجموعة لا مش في الثلاثي المرح وانما ده بيلبي من قلبه عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه يقول اذا لبى الحاج لبى كل ما على يمينه من شجر وحجر حتى تنقطع الدنيا منها هنا وكل من على شماله من حجر وشجر حتى تنقطع الدنيا منها هنا فيصبح الملبي ده مركز الكون كل اللي على يمينه بيلبي وكل اللي على شماله بيلبي وهو هو المركز هو نقطة الدايرة سبحان الملك فاستشعاري لما يلبي عشان كده الحديث جابر الطويل في وصف حجة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا نصرخ ايه صراخا وده سيدنا النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول خير الحج العج والسج خير الحج العج والسج العج رفع الصوت بالتلبية والسج كسرة إراقة الدماء العج رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك بيقول له جيت لك جيت لك بذنوب سنة بوساخة سنة بهموم العمر بمآسي السنين بكرب الحياة جيت لك جيت لك وماليش غيرك هروح لمين لما يقول لبيك تبقى طالعة بالمعنى ده طالعة من قلبه من عقله طالعة من عينيه طالعة بكل ذرة في جسمه كل ذرة في كيانه بكل حياته لبيك لبيك لبيك بجد لبيك جيت لك جاي لك لبيك يبقى أول معنى في عمرة رمضان الرحلة الفرار الهجرة الرحلة ما انت طول عمرك عايش عايزك مرة بقى ترتحله زي ما قلنا امبارح في التوبة من الكسل انك تعمل حاجة مادية حقيقية حاجة مادية يعني يبقى في حركة مش بس قاعدين طول عمرنا كده بنحلم بنتخيل يا رب وخلاص لا يبقى في حاجة فهي دي قضية الرحلة الرحلة لربنا انك اتحركت رحت رحت اتنين الفرار ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين فرار من من الفتن نمرة ثلاثة الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه قصة الراجل التائب اللي قتل مئة نفس قال له روح بلد تانية فأنا خارج مهاجر سايب ذنوبي ومعاصية وغفلتي سايب همومي ومشاكلي وسايب ناسي ودنيتي سايب كل حاجة وجاي لك فاضي جاي لك بكفني ما معيش حاجة من الدنيا وعشان كده هضطر اتكلم بقى دلوقتي احنا بنعتمر ليه عن الاخلاص احنا رايحين عمره ليه عمره رمضان ليه كالعاده مش كده ربنا ما يقطعلكش عاده كل سنه بنروح عمره رمضان فكالعاده اصل الواحد لو ما راحش عمره رمضان يبقى شكله وحش قدام الناس كل الناس هتتكلم قال له هو ما راحش رمضان السنه دي ليه فرايح كالعاده او واحد رايح والله الواحد قرفان من الدنيا يروح يريح دماغه شويه بقى هروب او رايح يتفرج يقول لك ده رمضان هناك لذه لذه طفشان من العيال والمشاكل وال... الى اخره رايح هناك هناك كل المشايخ بيبقوا هناك في رمضان روح تشوف المشايخ وتقعد معاهم الى اخره نيات فاسده كتير جدا اللي رايح في رمضان رايح ليه اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب عايزين نتخلص من هذه الافات انك رايح ليه اصلا انوي النيه دي الرحله الفرار الهجره رايح مهاجر نمره اربعه التبتل قلت في قضية تجديد الإيمان اللهم جدد الإيمان في قلوبنا إن إحنا محتاجين نعمل أعمال جديدة محتاجين نعمل أعمال جديدة ما عملناش قبل كده الأعمال الجديدة دي تجدد الإيمان تنشط الدورة الدموية الإيمانية من هذه الأعمال التبتل قلت التبتل يعني الانقطاع التبتل يعني إيه؟ الانقطاع واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا انقطع إليه انقطاعا انك تشوف لك جامع في حته بعيده ما حدش يعرفك فيه ولا انت تعرف حد وتروح تقعد يوم كده من الفجر للعشاء او من العشاء للظهر يوم منقطع تماما قاعد لا معاك تليفونات ولا جوابات ولا حد يعرفك ولا حد يوصل لك ولا حد يشوفك لابس جلابيتك وطاقيتك وقاعد كده غلبان محدش بيكلمك ولا حد بيسألك ولا حد بيسأل عنك قاعد منقطع لله قاعد في اليوم ده تقول ايه بس يا رب فرصتك في الكعبة لكن انت رايح وسايب بقى زوجتك وولادك وشغلك وفلوسك وتليفوناتك لو ان للأسف الشديد خلاص التليفونات راحت وبقى قاعد هناك في الكعبة لا ده أسوأ من دي وهو بيطوف وبيتكلم في التليفون بيطوف وبيتكلم في التليفون يعني أنا فوجئت في آخر عمرة ديك أسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة والله ربنا شهيد هذا حصل كانت تقول أيوة أنت مين قال له كأن التاني بيقول له حاجة فقال له لا أنت اللي رنيت عليا أنت عايز إيه لا أنت اللي رنن عليا قلت له يا عم أنت بتطوف رن ولا تنيل على عين خليك في الطواف قال لي طب خليك أنت في الطواف صح لا هو صح هو ما تخليني انا في الطواف انا مالي صح كده هو صح فالشاهد ايه انك انت هناك الاحوال وده هيجي معانا الكلام المشاهد اللي بتشوفها هناك عجيبة جدا خلينا في موضوعنا التبتل اللي رايح هناك ومعاه تليفونه وبيتابع شغله ها عملتوا ايه جبتوا ايه وديتوا ايه بتسووا ايه مش في المعنى بتاعنا المعنى بتاعنا اسمه ايه التبتل جيت لك مش انت قلت له لبيك ها لبيك ايه لا شريك لك خايفين تقولوا لبيك ايه انت عملت معاه بقى شركة لبيك انت ولبيك المصنع لبيك انت ولبيك الشركة لبيك انت ولبيك اه لبيك كل حاجة اه انا معاك اه بس مع الناس كلها معلش والملك ما يرضاش ده لا يقبله يا هو لوحده يا بلاش تبتل لازم ما بقولكش بقى اوعى تتكلم في التليفون في الطواف ده الطواف ده شغلانة تانية ده بقولك ما تتكلمش في التليفون طول الايام الا الضرورة وتلتفت إليها رغم أنفك اللي هي زوجتك وولادك ولولا أن النبي عملها ما تصلي عليه ما كناش نقدر نعملها كان معتكف وخرج يوصل مراته يبقى أنا لازم أطمن على مراتي وولادي مفيش مشكلة أخبارهم إيه وأحوالهم إيه لأن دولك مسؤوليتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي مسؤولية شرعية ديك مش دنيا قول لي طب ما أنا مسؤول عن المصنع برضو لا يولع المصنع يولع الشغل تولع في ستين ألف داهية قول لي يا عم شيخ بالراحة لا مش بالراحة خلاص الناس بتموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة انا قلت برضو بعيد ثالث درس المستفاد من موت اخونا الله يرحمه رحمة واسعة ان احنا نعيش يوم بيوم الدرس المستفاد ان احنا ما نعيش الدنيا على اتساعها بطول الامل لا يوم بيوم كل يوم لوحده كل يوم جزئية مستقلة بذاتها عايشين النهاردة بكرة ايه لما يجي بكرة بقى ربنا يفرجها احنا عايشين النهاردة بس هي دي الجزئية اللي احنا طلعنا بيها من موت الراجل ده أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة الشاهد التبتل الانقطاع للعبادة ولذلك خليني انتقل معاكم نقلة صغيرة ويسحب البساط من تحت رجلينا وانسرجع تاني للنيات احنا رايحين ليه قضية احنا رايحين ليه بتحللك اشكالات كتير ان بعض الناس هناك ودي بنشوفها كتير جدا يجي يقول لك يا الشيخ انا جيت العمرة بس ما لقيتش قلبي مش حاسس يا شيخ انا كنت جاي ومفكر ان انا هرفرف وطير ما حصلش مش زي ما كنت متوقع طبعا للاسف الشديد ان كثير من المسلمين عايش وهم عايش وهم فعلا مش عايش حقيقه فمفكر ان هو رايح اما يروح ويشوف الكعبه هيطير بجناحين لفوق لا يا ابني الكلام ده عايز شغل الكلام ده عايز ايه عايز شغل اه انت رايح تعمل ايه اذا كنا التبتل يبقى رايح اعبد ربنا مش رايح بعض الناس يعمل العمرة ويروح جدة يعمل عمرة ويروح يقعد في الفندق يجي يصلي في الجامع اللي جنب الفندق لا مش ده مش ده الموضوع للأسف الشديد بعض الناس هناك نايم واخدها نوم حتى المعتكفين العشر أواخر تمر عليه يصلي الظهر وينام ويصلي العصر وينام وي... طب وتلاقي قلبك منين بقى ده حج مسروق فلم ينم إلا إلا ساجدا حج مسروق فلم ينم إلا إيه الا ساجدا يعني ايه يا ابني يعني ايه حج مسروق فلم ينم الا ساجدا الكلام ده محتاج ترجمه ها ما حطش جنبه الارض ما نامش على ظهره ده كان يغلبه النوم وهو ساجد ما نامش ابدا كده ما نامش على جنبه ما نامش على سرير ما نامش على ظهره ده كان بيصلي طول الوقت فلما طول الصلاه كان ينام هو ايه وينام هو ساجد هو ده الشغل بقى احنا رايحين بنية التبتل يبقى رايحين نعمل ايه رايحين نشتغل شغل حقيقي عشان كده اللي رايح بنية التبتل لازم له برنامج هتعمل ايه هناك يا ترى ايهما افضل الصلاة ولا الطواف ولا تلاوة القرآن ولا الذكر ولا حضور مجالس العلم ايهما افضل يعمل ايه الواحد هناك العلماء يقولوا ان كل عمل لا يؤدى الا في محل ووقت فافضل الاعمال ما كان في محله ليس غير ووقته ليس غير يبقى احنا في الكعبة دروس العلم ممكن احضر فيه في اي حتة والقرآن ممكن اقراه في اي حتة والذكر ممكن اذكر في اي حتة لكن الطواف لو انا مشيت من هنا اطوف فين احد اخواننا برضو اللي جاني كده وانا مش لاقي قلبي انا كنت في مصر احسن من كده في رمضان طب انت بتطوف في اليوم كم مرة قال لي اطوف كم مرة انا من ساعة عملت العمرة ما طفتش طب ما بتطوفش ليه ما طوفش ليه ما اعرفش بس ما اعرفش ان المفروض الواحد يطوف طب وانت جاي ليه جاي ليه عملت عمرة طب قاعد ليه بقى ما تروح مش عملت العمرة هو ده الموضوع يا جماعة ان العلماء يقولوا ان من فروض الاعيان دخول واجب الوقت لما دخل واجب الوقت اللي هو العمرة من فرض العين عليك انك تتعلم فقه العمرة قبل ما تروح تقرا تفهم ايه الموضوع شوف الناس كانت بتعتمر ازاي اسمع شرايط فلذلك اللي رايح وما يعرفش بيفسد الدنيا ويقول لك لا انا ما لقيتش قلبي لا تلاقي قلبك لما تأدي المطلوب منك ايه المطلوب منك قدامك الكعبة طوف وعلى طول هيقول لي اخونا يا شيخ الطواف في اختلاط والواحد بيخبط في النسوان هو انت وانت بتطوف بتحس ان في نسوان طب ده انت محتاج علاج بقى من بعيد قوي محتاج نجيب من الاول خالص يا جماعه لازم نفهم الاول قدر الكعبه دي الكعبه احد اخواننا كلمني النهارده قال لي امبارح انت قلت نقطه الحب وما توسعتش فيها ما اتكلمتش عنها ازاي نحب ربنا وانا بقول احنا لينا كلام كتير في الحب قبل كده بس برضه لينا كلام في الحب بعد كده لكن النهارده بقول كلمه واحده ان احنا ما ينفعش نتكلم عن الحب كل من تكلموا عن الحب اساءوا الى الحب فالحب معنى والعلماء يقولوا ايه الالفاظ قوالب المعاني الالفاظ ايه قوالب المعاني فانت لو حطيت المعنى في قالب تعمل ايه فيه تصغره تضيقه لو جيت تقول ايه هو الحب هتغلط في الحب الحب معنى ما يتقلبش ما يوضعش في قالب يعني ما يتحجمش الحب معنى سامي جدا معنى عالي وخصوصا اذا كنا بنتكلم عن حب الله معنى يتحس ما يتوصفش يتعاش وما يتقلش الحب فهي دي اللي انا بطالبك بيها ان رايح عمره بالحب هتصوم رمضان بالحب هتصلي بالحب ساعتها هتعيش معاني ما تتقلش ما تعرفش توصفها انت حاسس بايه حاسس ان انا بحب ربنا قوي ازاي يعني يعني حاسس بايه ما تتقلش قلت لكم كتير ان في معاني في الاسلام ما ايه ما تتفسرش زي قرة العين وزي السكينة وزي الحب وزي غيرها انها حاجات ما تتوصفش ما تتحجمش ما تتقلش ما تتعلمش ما اعرفش اعلمك تحب ربنا ازاي وانما اقول لك تعمل ايه عشان يحبك اما انك انت تحبه طب اجيبها لك ازاي دي الشاهد ايه ان انا لما اجي اطوف ده بيت ربنا يا نهار ابيض هقول لكم ايه مجنون ليلى قيس يقول ايه وامر على الديار ديار ليلى فالسم ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ده واحد بيحب واحده بتحيض وتبول وتبرز يقول لك بفوت على الحيطان ابوس الحيطان اللي هي ساكنه فيها طب ده بيت ربنا ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها لقال تراب من غبار نعالها اشهى لقلبي واشفى لبلواها اكلمكم عن الحب ده واحد بيحب واحده شوف بيقول ايه طب اللي بيحب ربنا بقى لما يطب بيت ربنا يبقى شكله ايه بيت ربنا يا نهار ابيض احد اخواننا زمان الكلام ده بقى من كام 82 يبقوا كام 22 سنه دلوقتي ها لما رحنا اول مره نعمل عمره في حياتنا فقال انا هيجي لي آه، ذهول الله يكرمه ما اعرفش هو حي ولا ميت دلوقتي بقى ها قال انا هيجي لي ذهول بيت ربنا وفي حته من الجنه الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود من الجنه يعني لما تلمس الحجر الاسود تبقى لمست حاجه من الجنه قدامك بيت ربي بيت ربي قصه اللي قلناها كتير قوي لحد ما اتهرت ان جاريه كانت تحج فتقول للرفقه اين بيت ربي فكانوا يقول اصبري حتى تري بيت ربك فلما دخلوا المسجد الحرام راوا الكعبه فقالوا هذا بيت ربك فاشتدت اشتدت يعني طلعت تجري اشتدت وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي حتى وضعت خدها على الكعبه فما رفعوها الا ميته هو ده المعنى هو ده الناس اللي بتحس بيت ربي بيت ربي بيت ربي طارت وحطت خدها على الكعبه اول ما بتدخل بتاخد الكعبه بالحضن كده يا عم بطلوا بدع طب انا اسف لكن احساسك كده ان قلبك طار ولزق في الكعبه بيت ربي بيت حبيبك بيت الله الله الذي لم ترى خيرا الا منه الله اللي جابك لحد هنا كعبه عشان كده لما اجي اتكلم كيف تعتمر نمره واحد واحد نمره واحد استشعار المنه الكعبه حجه لك او عليك استشعار المنه كتير من الناس الاكابر يقول لك انا مش اي حد دخله بيتي صح يا باشا مش اي حد دخله بيتنا صح ولا لا طب الملك دخلك بيته انت تستاهل والله ابدا انا بحلف والله ابدا لو ربنا يعامل العباد بما يستحقون مين يستحق ان يدخل بيت ربه بيت الله مين مين مين يدخل بيت الله دهش فلذلك ينبغي انك انت تبقى حاسس بفضل ربنا ده يا رب انت كرمتني ودخلتني بيتك لك الحمد انا ما استاهلش بس انت كريم انت عليم ورحيم عشان كده بقول لك بقى حجة لك او ايه او عليك ما ياما ناس معاها فلوس اكتر من فلوسك وما راحش صح ولا لا قول لي ما هو بس ما عرفش يجيب تأشيرة لا ده هو ممكن يجيب تأشيرة في ساعة وهو قاعد في بيته بالتليفون ابعت لنا بس الجواز يا باشا واحنا التأشيرة تبقى عندك حالا مش كده ولا لا جدا بس امال ليه ما بيعتمرش ده مش في دماغه مش على باله هو مش عايز إثارة الشوق لبيت ربنا ده موضوع منه هو الكعبة حجة لك ايه او عليك برضو معلش قلت لكم القصة دي قبل كده بس ده موضعها بقى النهاردة ان انا في يوم من الايام كنت قاعد في الكعبة فوجئت الاخوة قالوا تعالى لو سمحت يا عم شيخ في واحد هنا عايزينك تشوفه خير قالوا بس دي واحدة حاضر رحت لقيت راجل لابس ملابس الاحرام راجل كبير في السن لابس ملابس الاحرام وقاعد في الارض قالوا الراجل ده طاف ثلاث اشواط ومش عايز يطوف تاني فقلت له ليه كده يا عم الحاج انت عملت العمره لسه ما عملتش العمره الطواف سبع اشواط قال لي انا خلاص تعبت قلت له طب نجيب لك كرسي وتكمل على كرسي قال لي هو انا مكسح طب معلش استريح شويه نام ساعه ساعتين وبعدين نعمل العمره من الاول تاني ها او نكمل يعني لو تستريح تلت ساعه نص ساعه ما طالش الفصل يعني نكمل مفيش مشكله نكمل على الثلاث اشواط نكمل قال لا لا لا خلاص قلت له خلاص روح بس خليك بملابس الاحرام وتعالى بكره اعمل العمره الاول تاني قال لا انا زهقت من اللبس ده هقلعه والله ساعتها الواحد اتجنن هو في ايه ده ياما ناس ملايين نفسه يجي ومش طايل واحد يجي لحد هنا ومش عايز يكمل عمره في ايه فعلا لما قعدت افكر قلت ديك فلله الحجه البالغه دي من باب اقامه حجة الرب على العبد ما هو العبد قاعد يقول لربنا ايه يا رب انا نفسي في عمرة لو عملت عمرة ههتدي وابقى زي الفل فعشان ما يجيش يوم القيامة ويقول لربنا ايه انا كان نفسي في عمرة ولو عملت عمرة كنت اهتديت بس انت ما ادتنيش عمرة ربنا يقول له لا انا اديتك عمرة وجبتك لحد بيتي وبرضه ما اهتديتش ولا نضفت ولا بقيت محترم يبقى وجود الكعبة وذهابك للكعبة وأدائك للعمرة وحضورك هناك ده من باب إيه؟ إقامة الحجة حجة لك أو عليك كعبة حجة ليك أو عليك الشاهد يا إخوة إن إحنا محتاجين إذا رحنا هناك لبرنامج بقى فاجأ ان الناس هناك مش عارف مين وينزل فين تحت عند شيخ مين ويدور وعمال يقول لك الشيخ فلان هنا وفلان هنا وال- وشفنا هنا وعملوا هنا وسووا هنا واللي داير يلف في مكه ويروح فين ويجي منين واللي بيشتري موبايلات واللي قاعد يشتري هدوم واللي قاعد يجيب هدايا ولا هو احنا جايين ليه؟ هو ده الموضوع المفروض يحكمنا دايما هو احنا جايين ليه؟ احنا جايين ليه؟ هي دي برنامج بقى هطوف في اليوم كام مره؟ تقول لي كام مره؟ اه والزحمه يا عم الشيخ يا ابن الزحمه رحمه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يجلس في الحرم فراى رجلا يطوف وهو يحمل امه على ظهره فاسرع فقام فطاف خلفه ثم بعد ان قضى طوافه قال والله ما كانت لي رغبه في الطواف غير اني لما رايت هذا يطوف وهو يحمل امه ظننت ان سينزل الله عليه رحمه فاردت ان يصيبني شيء منه ممكن في وسط اللي بيطوفوا دول ها واحد واحد مرحوم ياخدك في رجليه ترحم انت مش عارف مين اللي هيرحم في الناس دي كلها مش عارف مين المخلص في الناس دي كلها مش عارف مين اللي ربنا ناظر له برحمه من الناس دي كلها فاوعى تخاف من الزحمه الناس اللي بيصلي في السطوح يقول لك اصل الزحمه تحت والنساء وبتاع يا ابني طب اللي بيصلي في حته فوق ولا بره ولا بتاع ومش شايف الكعبه بيصلي فين بيصلي في شبرا بيصلي في بيتهم انا عايزك تشوف الكعبه تبقى عينك عليها طول الوقت كده تاثر فيك تلهب مشاعرك تصحيك تفوقك قرب منها زولك كده في اي لحظه تنزل رحمه تبقى مع الناس لكن اللي بعيد ومش شايف ولا دريان وعايش حياته لان برضه القرب من الكعبه يخليك في الوقار والاحترام صح ولا لا يخليك في الهيبه انك حاسس بالقرب من الكعبه لكن اللي بعيد اللي فوق ولا اللي هناك بره وعايز برضه انبهكم ان الرسول ما تصلي عليه قال صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف فيما سواه مسجد الكعبة اللي هي ببان المسجد ببان المسجد الحرام بره الباب بوحدة عشان اللي يقول لك مكة كلها حرم بره الباب المسجد بوحدة الصلاة بصلاة جوه باب المسجد بمئة ألف عشان تبقى منتبه لهذا الأمر الشاهد عايزين برنامج هنطوف كم مرة في اليوم على الاقل طوف لك ثلاث اربع مرات ده على الاقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت اسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه من طاف بالبيت اسبوعا ايه غفر له ما تقدم من ذنبه اقف قصاد الحجر الاسود وارفع ايدك عشان تبدا الطواف وانوي بقلبك يا رب انا هطوف سبعه اشواط لتغفر لي ما تقدم من ذنبي طوف وبيقولوا ان الكعبة على شمالك وانت بتطوف عكس اتجاه عقارب الساعة قالوا ان لها معنى بس انا مش عارفه ايه بس لها معنى ان تبقى الكعبة جهة قلبك من الناحية اللي فيها القلب والقلب ميل يمين ولا شمال ما اعرفش والله برضه شمال ميل شمال اكيد عشان ما حدش يغلطنا بعد كده يبقى هو مايل ناحية الكعبة برضه يبقى بتطوف بقلبك مش برجليك عشان كده العلماء كانوا يقولوا ايه بس الكلام برضه ما يتفسرش يقولوا ايه فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة حتى يكون السابع تحت ظل العرش دي الناس اللي بتطوف مش اللي بتشتكي من نسوان انا بطوف مش في الدنيا دي نسوان ايه ويجي يسألك هي لو واحدة خبطتني وانا بطوف ينتقد وضوء طب انت دريت انها خبطتك يبقى محتاج تتوضا ادام دريت ادام حاسس طواف ده انا بلف حوالين بيت ربي عيني على الكعبه كده وانا شايف سيدنا ابراهيم بيبني وسيدنا اسماعيل بيناول وسيدنا النبي بيحط الحجر الاسود شايف آه، عبد الله بن مسعود وهو بيتضرب وهو بيقرا سوره الرحمن شايف آه، انا بطوف بالكعبه وأنا- وانا شايف الانبياء سيدنا موسى وهو بيطوف بطوف حوالين الكعبة وشايف سيدنا النبي نايم وخباب بن الأرت بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا اللي زي ده يبقى دماغه فيه نسوان ايه يا ناس ايه بنتكلم في ايه احنا فين هي دي العيشة هي دي الحياة هو ده المعنى هو ده الإيمان هي دي الطاعات هو ده الطعم هي دي اللذة ابقى عايش بيت ربي بالحب بالمعنى أطوف سبحان الله قلت لواحد مرة انت عمرك طفت الساعة واحدة الظهر الساعة 11 ونص كده قال لي والله العظيم ما تقول كده لحد تاني ليه ما قلتش حد تاني ليه محتاجين فعلا نطوف في عز الشمس ومش حاسس بشمس وفي عز الليل ومش حاسس بنوم وفي عز الزحمة وحاسس ان انا بطوف لوحدي يا جماعة عيشوا معاني كفاية الحياة السوداء المادية اللي احنا عايشينها هنا ننفلت منها بقى شوية نعيش معاني نعيش مشاهد نعيش قلوب معنى مختلف هناك الركعة بمئة ألف كما أخبر النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وربنا قال واسجد واقترب وأعني على نفسك بكثرة السجود صلي أصلي كم ركعة من الشيخ في اليوم صلي صلي ألف ركعة صلي ألفين صلي عشرة آلاف هناك بقى يستحب انك ما تطولش الصلاة تكتر الركعات تلاقي الأخ واقف وماسك المصحف وعمال يقضي الليل في ركعتين لا ده مش الفقه بقى هناك أزود الركعات أصلي أصلي عشرين أصلي خمسين وهيدخلنا بقى في المشاكل اللي بيشتكي منها برضو اللي قال لك ما لقيتش قلبي ما كانش الموضوع زي ما انا عايز الناس اللي بتشتكي برضو من سرعة الصلاة خلف الإمام يعني بيشتكي من البدع اللي موجودة هناك ويقول لك ان الرسول لم يزد في رمضان ولا في غيره على احد عشرة ركعة وتلاقي الناس بتصلي وصاحبنا قاعد يدرج سبحان الله انا مش هناقش دلوقتي قضايا فقهية وترجيح بين الأقوال مش ده الموضوع انا بقول لك صلي يعني بعد الشروق صلاة الضحى لحد الظهر لحد قبل الظهر بتلت ساعة صلي صلي خمسين ستين ركعة من الظهر للعصر من المغرب للعشاء من العشاء للفجر صلي صلي ركعات كتير كتير كتير والركعة بمئة ألف انت مش عارف ايه اللي هيقبل يمكن لو قبلت سجدة ترحم بها صلي وزود صلاة وكتر الصلاة وحس بالصلاة نسيت اقول نقطة برضو في موضوع الطواف وجمال ولذة وحلاوة الطواف هقول ايه وانا بطوف دعاء الصوت الاول والناس تقول وراه والله ده تهريج يا جماعة مش عبادة دي واحد ماسك الكتاب ويقول برضه مش عارف اول ما اخر مره دي كانت الظاهر فيها حاجات قلت له انا عايز افهم هو انت بتدعي ولا بتقرا الها يعني انت دلوقتي بتقرا من الكتاب ولا بتدعي بتطلب من ربنا دعاء الصوت الثاني قولوا قولوا سيبك منه فعلا اللي بيقرا من الكتاب ده هو بيقرا ولا بيدعي بيقرا ولا بيطلب مش ممكن ما تجيش انا عايزك وانت بتطوف سيبك من الكلام الرسمي هات من قلبك هات من قلبك ايه اللي في قلبك قوله اشتكيله يا رب انا تعبان يا رب انا ضعيف ومفتون يا رب المعاصي اللي انا ارتكبتها دي كلها انا مش عارف انا عملتها ازاي بس انا وحش طب طب اعمل ايه يا رب يا رب خد بايدي اهديني انت يا رب تب عليا يا رب اصرف عني يا رب نجيني يا رب لو سبتني هضيع انا ماليش غيرك يا رب كده مش اللي انا بقوله زي كده ما بحذركش برضو انك تقول اللي انا بقوله قول اللي انا بقوله بس تبقى الحياة كده تبقى الطواف كده انك انت ماشي وعينك على الكعبة وبتكلم ربنا من جنب بيته يا رب انا جيت لك لحد بيتك هتطردني يا رب ده اللي يجي لحد بيته يكرمه وانا جيت انا جيت لك ه- همشي كده وحش زي ما جيت لا يا رب لا يا رب انت اكرم انت اعظم انت احلم يا رب ما ما ارجعش كده ابدا لا اموت هنا احسن بقى يا رب كنت تروح موتني لكن ما ارجعش كده ده انا جاي لك انت الطبيب تعالجني يا رب كلمه كلمه نجيه اطلب منه اشكيله وخلي بالك برضو عايز انبه ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما سمع الراجل بيدعي في الصلاة قال لقد تعجل هذا إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليثني عليه ثم يصلي على نبيه ثم يدعو بما شاء يبقى خلي بالك من النقطة دي دايما انك ادخل بالحمد والثناء قبل ما تطلب اي حاجة احمد ربنا واثني عليه اشكره وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اطلب وبعدين اطلب قول له يا رب قلت لكم امبارح ان النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت اه يعني اللي هدى سحرة فرعون خلينا نقولها بالراحة بطريقتنا النهاردة اللي هدى فلانة الممثلة وفلان ال- الرقاص وفلانة ال- وفلان وفلان يا رب اهديني في من هديت يا رب زي ما هديت دول اهديني وتبت على دول تب عليا واصلحت دول صلحني محتاج لك محتاج وارفع صوتك ووطي صوتك وعيط واقعد في الارض و... اه عيش حياتك قول لي يدوسوا عليا يا عم يدوسوا خليهم يدوسوا ولا هتداس ولا حاجة ما تستاهلش أصلا موتة هناك أنت ما تخافش ما تخافش قرب من الكعبة والزق فيها وقف تحت الباب الملتزم وتعلق واتكلم بقى من تحت عقب الباب باب الكعبة بص همك ودخل دماغك في الحجر الأسود ومرغ وشك وابكي وصلي ركعتين في حجر إسماعيل كأنك جوه الكعبة وارتكن للكعبة قول يا رب أسلمت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك عيش عيش حياتك حياتك الإيمانية طواف الصلاة القرآن من البرنامج يا جماعة من المنهج اللي احنا المفروض نمشي عليه هناك في عمرة رمضان أعمال فزة تمثل طفرات في الإيمان وأنا دلوقتي سايب مراتي وعيالي وسايب شغلي ومعيش حد وهنا يجي سؤال معلش انا عندي العناصر موجوده بس الدنيا اتلخبطت مش مشكله كده بالبركه ها ايهما افضل الواحد يحج مع صحبه او يعتمر مع صحبه ولا يعتمر لوحده لا شك ان الصحبه معينه والمنافسه كويسه والمتابعه حلوه لكن الانفراد هو الاولى فلذلك يجمع بين الامرين شوفهم على الفطار شوفهم في صلاه الجماعه وبعد كده انتشر اخلو اقعد في وسط مجموعة محدش يعرفك منهم ولا حد يحترمك تتزق بالرجلين وتتحدف عليك الجزم ماشي اقعد في حتة كده لوحدك وابدأ اعمل اعمال ما عملتهاش قبل كده في عمرك ماشي يعني عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة في الكعبة ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف يقول ان الرسول نهى ان يختم القرآن في اقل من ايه من ثلاث وهذا فعل عثمان صحابي خليفة أمرنا باتباعه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فكيف يخالف قال لم يخالف وإنما هذا يخص من الحديث بأنه يجوز في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة لا على المداومة يبقى ما ينفعش أن الإنسان يختم القرآن كل يوم كل يوم كل يوم أو بصفة مستمرة وإنما في فرص أنك أنت امسك بقى المصحف اقرا ال 30 جزء في يوم قول لي هينفع اه هينفع هنقدر اه هنقدر حد عملها يا عم الشيخ اه وانا عشان اقول لك صدقني بالله شهيد بيني وبينك ان انا مسكت ايد احد الاخوه كده قلت له اقعد جنبيا اهو وشوف وبدات من الحمد وهو قاعد جنبيا من بعد صلاه العشاء قبل صلاه الفجر بنص ساعه كنت خاتم القران كله من اوله لاخره في ليله في الكعبه بفضل الله عز وجل انا ما, ما احب ان احدث بهذا ولكن انا بقول لك عشان تتاكد ان الكلام ده ممكن ممكن ممكن ممكن وببركه ربنا كل شيء ممكن استعن بالله وهتقدر ما بقولكش في الليله من بعد صلاه الصبح اقعد اقرا وبعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء لحد الفجر هتختم ختمه بالراحه اعملها مره زي ولا كده محتاجه الامور طفرات طفره طفره بقى في اعمال الايمان تبقى حاجه كبيره تنطرك فوق تعدي من الهباب اللي انت فيه برضو من الطفرات المطلوبة انك تطوف سبع اشواط وركعتين وسبع اشواط وركعتين وسبع اشواط وركعتين وسبع اشواط وركعتين طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر في الطواف فقط ورجليك توجعك ودماغك تزن وظهرك يتكسر اهي مرة مرة لله من العشاء للفجر ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين طفرة في مرة تبقى عديت حاجز المئة ركعة هيكتبوك بقى عند الملك وتبقى أشهر من موسوعة جنس إذا ذكرك الله في من عنده وأن أن يبلغ هذا لهذا أستغفر الله من الطفرات المطلوبة برضو إنك تقلل ساعات النوم ما أمكنك رحم الله زمانا كان في زمن المشايخ معانا كبار كان الواحد يعيش رمضان الثلاثين يوم في الكعبة على التمر وزمزم بس ياكل تمر ويشرب زمزم بس فلا يحتاج لحمام ولا مغص في البطن ولا كتر نوم حس بخفة و... ورقة لأن مهما يكن الأكل أنا بقول دايما كده لو لم يكن في كثرة الأكل آفة إلا كثرة دخول الحمام لكفت يا جماعة موقف طريف في مرة دخلت الحمامات العامة تحت اللي هي في الحرم الحمامات العامة وأقاموا الصلاة وبقت الناس بتصلي وانت واقف في الطابور بتاع الحمام قلت آه إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك ناس واقفين قدام الكعبة بيصلوا وانت في الكنيف في الحمام هو ده مقامك عشان تبطل اكل شويه هي دي عايزين طفره في تقليل الاكل والنوم طفره حقيقيه في حياتك جرب انك تبطل الشاي شهر تبطل اللحوم شهر هيحصل لنا ايه هنموت يا جماعه طب يا ريت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه عايز هناك طفره في حياتك الايمانيه اعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده صلي ركعتين مره يعني تقول لي ما انت قلت ما تطولوش لا انا بقول لك مره اعملها مره بسنه النبي ما صلي عليه صلي بال- الركعه الاولى بالبقره والنساء وال عمران وركوعك قدها وسجودك قدها وبعدين ترفع الركعه الثانيه تبقى بالمائده والانعام وتقضي الليل في ركعتين بسنه النبي ما صلي عليه اسجد مره لحد ما تفكر انك مت اعمال كتير ما قدرتش تعملها هنا فرصتك انك تعملها هناك بقى طفره في اعمال الايمان وضب لك برنامج لو وضعنا برنامج ثابت يومي بخلاف الطفرات يبقى هنقول ان الواحد يطوف له اربع مرات في اليوم هيقرا له 10 اجزاء كل يوم عشان يختم كل ثلاث ايام هيصلي له 100 ركعه في اليوم هيستغفر له 1000 ويصلي على النبي 1000 ويقول لا اله الا الله 1000 انا ما اقصدش ب 1000 تحديدا وانما بقول 1000 من باب التكسير يعني ايه شويه كتار شويه كتار برضو ما بقولش مية تحديدا يعني انا ما اقصدش تحديد الاعداد وانما اقصد كثرة العمل يبقى في شغل كبير شغل كتير لو عشت حياتك الايمانية هناك يبقى انت وصلت للهدف من العمرة اياك هناك والمشاغل الفارغة احنا بنعتمر ليه ارجع تاني الرحلة الى الله الفرار الهجرة التبتل والتفرغ للعبادة خمسة الانس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى عليه عمرة في رمضان تعدل ايه حجة معي مش تعدل حجة لا حجة مع مين مع سيدنا النبي يبقى انت وانت بتعمل عمرة في رمضان بتحج معاه شوف بقى لما تحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحس بالأنس وكتير قلت لكم ان العلماء بيقولوا ان في معاني من معاني الإيمان معالم على الطريق من لم يرها فإنه لم يسر قط لم يسلك الطريق في معالم على الطريق إلى الله معالم عارفين معالم يعني ايه يعني اللي يجي مصر يقولوا له شفت الأهرامات يقول لا ما شفتهاش يبقى ما رحتش مثلا مثلا يعني ها شفت النيل لا ما شفتش النيل يبقى ما رحتش مصر خدت بالك ازاي كده يعني ففي معالم في الطريق الى الله عز وجل المعالم دي اللي ما شافهاش يبقى ايه يبقى ما مشيش اول معلم منها او منها الانس بالله الانس اللي ما حسش بالانس يبقى ما مشيش ما مشيش ده اصل في الطريق كده على طول في الاول تحس بالانس بالله حسيت بيها يبقى بدات تسلك الطريق ما حسيتش يبقى لسه انت لسه بره نسال الله عز وجل ان يرزقنا الانس به وعلامه الانس بالله الاستيحاش من الخلق انك انت ما تبقاش مؤتنس بالناس تبقى عايز تقعد لوحدك عايز تعيش لوحدك نمره خمسه او سته بقى في بنعتمر في رمضان ليه تعظيم امر رمضان الرحله الفرار الهجره التبتل الانس التعظيم تعظيم امر رمضان رمضان خطير حديث ابي هريره ان سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب اجره ورحمته وبركته في رمضان قبل ان يدخله ربنا كتب رحمته للناس قبل رمضان ما يدخل وكتب اصره وشقاءه وحرمانه قبل ان يدخله يبقى النهارده لسه خمسة شعبان او لسه في شعبان وربنا كتب مين المرحوم ومين ومين المحروم فمن تعظيم امر رمضان ان انا اتحرى مواطن الرحمه فبروح هناك في الكعبه يجتمع شرف المكان وشرف الزمان وتضعيف الاعمال اذا كانت الاعمال بتضاعف في الصيام تلاقي بقى هناك صيام وقيام وذكر وتلاوه قران وطواف واطعام طعام واعمال بر بقى لا تعد ولا تحصى شرب من زمزم وسعي بين الصفا والمروه وتقبيل الحجر وصلاه في الحج ومس الركن اليماني اعمال اعمال كثيره جدا اعمال الوقوف بالملتزم والصلاه خلف المقام كل دي اعمال لا تتسنى الا هناك فلذلك احنا بنعتمر في هذا الشهر التماسا لبركة ذلك بقيت نقطة واحدة سمعت كلام السنة دي كده جديد واحد يقول انا هروح اعمل عمرة وبعدين اروح اقعد في المدينة ليه اصل المكة زحمة و... وانا حسيت بقلبي في المدينة اكتر ودي مسألة الترجيح بالهوى مسألة تقليد الناس واتباع اقوال العامة الناس فضلوا يزنوا على ودان بعض المدينة ريحها حلو المدينة ناسها طيبين المدينة الواحد بيرتاح في المدينة اكتر المدينة المدينة المدينة لحد دماغه ما ايه ما اتملت بالمدينة لا مكة ناسها جامدين لا مكة فيها مكة فيها يا جماعة الكلام مش كده مش عايزين بس نخش حتة يمين ولا شمال خلينا في موضوعنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع مش بكلام الناس احنا لما نيجي نتكلم هنا في مكة في ايه وفي المدينة في ايه لما نيجي نتكلم بيبقى كلام شرعي هنا بيت ربنا بيت الله الكعبة وهناك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق واضح ولا لا اللي لخبط دماغ الناس ايه كتر الكلام كتر الكلام نعم المدينة الرسول دعا لها بس ده كان بيدعي لها يقول ايه اللهم اللهم ارزقنا حب المدينة اجعل حب المدينة في قلوبنا كحبنا مكة او اشد ده بيقول كحبنا مكة اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم المدينة يبقى كله بنقول يا رب المدينة يا رب المدينة تبقى يا رب المدينة تبقى زي مكة مش ده الكلام الشرعي يا جماعة يبقى ايه بقى اللي طالع في دماغنا اليومين دول ان قاعد في المدينة طب ما المقارنة واضحة هنا بمئة الف وهنا بألف يبقى خسران كام تسعة وتسعين الف تفرق تفرق ولا ما تفرقش هتفرق كتير تفرق في حاجات كتير اننا بيت ربنا كعبة في معالم وهدايات الثناء اللي في القرآن كل الثناء اللي على الكعبة ده فين مقابله على على مسجد الرسول مثلا انا ما بهونش من امر مسجد الرسول لا بس احنا بنقول بنحط كل حاجة في ايه في مكانها ندي كل حاجة حجمها الصح عشان ده دين مش بالهوى مش على مزاجك مش اللي يريحك ما احنا قلناها زمان كتير انك ممكن يبقى الطريق جميل ومريح ويسعد قلبك وتحس فيه بالنشوة والراحة بس يبقى غلط ومعنى الحاجة ارتحت لها تبقى صح لا مش شرط ارتاح في المدينة زي ما انت عايز ما نقدرش نقول لك حاجة دي امور قلبية واسعد في المدينة زي ما انت عايز لكن مكة هي مكة والمدينة هي المدينة هنا بيت ربنا وهنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تبقى عارف تحديدا انت رايح عمرة انت رايح ايه يا جماعة انا بقول لكم الكلام ده والكلام ده بيخالف هوايا لكن دي انا بحب سيدنا النبي نصلي عليه ولكن اين حب النبي من حب الله ده موضوع وده موضوع انا بحب النبي عشان ربنا بحبه لله وما بحبش مسجد النبي عشان النبي ده بحب مسجد النبي لله الامور دي ينبغي انها تنضبط تنضبط صح لا بغلو ولا بجفاء انضباطة صحيحة يبقى اعتكافك في مكة يختلف عن اعتكافك في المدينة صلاتك في مكة تختلف عن صلاتك في المدينة اوعى تفكر ان معنى كده ما تروحش المدينة انا لما قالوا لي انت لازم تروح المدينة قلت لهم اه لازم اروح المدينة لو انت نزلت بلدنا مرتين من غير ما تعدي علي يزعل منك لو احنا حبايب يعني وبتزعم ان انا بحبك فانا بزور مسجد الرسول بصلي عليه صلى الله عليه وسلم من باب البر فما فيهاش مشكله خالص لازم مش لازم يستحب انك تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برضه بالانضباط ولكن الاصل يبقى ايه يبقى الكعبه لازم ترن في دماغك لحد ما نروح مكه ان شاء الله اللهم اجمعنا هناك اللهم اجمعنا هذه السنه هناك اللهم لا تحرم احدا منا الحاضرين ابدا ولا من كل محب متشوق للذهاب الى هناك اللهم لا تحرمهم يا رب لحد ما نوصل هناك ان شاء الله في دماغك هو انا رايح اعمل عمره ليه الرحله الى الله الفرار من الفتن الهجره من المعاصي التبتل والتفرغ للعباده الانس بالله وكحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم امر رمضان طول الوقت فكر انت رايح ليه وحط برنامج ومنهج هتعيش هناك ازاي وهتعمل ايه اسأل الله جل جلاله ان يكتب لي ولكم في هذه الليلة رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه اللهم انا نسألك ان تكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة اللهم اكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة اللهم اكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية الهندسة الصوتية مهندس وليد أبو زياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته